بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين من سفر اشعيا النبي الاصحاح الثامن من اول الايه 19 واول الاصحاح التاسع واذا قالوا لكم اطلبوا الى اصحاب التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين الا يسال شعب الهه ايسال الموتى لاجل الاحياء إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر فيعبرون فيها مضايقين وجائعين ويكون حينما يجوعون إنهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم ويلتفتون إلى فوق وينظرون إلى الأرض وإذا شدة وظلمة قتام الضيق وإلى الظلام هم مطردون ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس علشان نقدر نفهم الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي اقول لكم باختصار الجزء اللي كان قبل كده في السفر اخر حاجة كان في الاصحاح الثامن كان في ملك في يهوذا اسمه أحاز والملك دوت اتعرض انه اتنين ملوك هجموا عليه ملك أرام وملك السمر فربنا حاول يطمن أحاز بانه يبعت له أشعية علشان يطمنه لكن أحاز مرضاش يطمن فربنا قال له طيب سيبك من الملك اللي مش عايز يسمع روح كلم الشعب فراح أشعية علشان يطمن الشعب وبرضه الشعب مرضاش يسمع كلام أشعية أشعيا كلمهم بأكثر من طريقة كلمهم بالطريقة الرمزية انه أشعيا راح حمل ابنه شعار يشوب وشعار يشوب معناها البقية سترجع يعني ربنا عايز يقول له انه الناس اللي اتخذوا في القصر هيرجعوا ما فهموش فجاء ربنا راح مكلمه بطريقة صريحة وقال له كلام واضح اهدأ احترز لا تخف لا يرتجف قلبك برضه ما سمعوش فجاء ربنا راح مكلمه بانه كتب الكلمة بتاعته على لوح بقلم انسان كتب عليها كلمة مهيرة شلال حشبز ودي معناها ان اشور هتيجي تاخد الملوك اللي بيحاربوك دول كغنيمة وكتب لهم الكلمة دي في الهيكل برضو الناس ما اطمنتش فربنا قال لأشعية طيب تخلف ولد وتسمي ابنك اللي هيتولد مهيرة شلال حشبز يعني خلي الكلمة اللي كانت مكتوبة تتحول لكلمة متجسدة ورغم كل هذه الوسائل يا أحبائي لا أحاز رضي يطمن ولا الشعب بتاعه رضي يطمن بل بالعكس راحوا يتحالفوا مع أشور عشان تساعدهم بدل ربنا فأشعية لما لقى لا الملك عايز يسمع ولا الشعب عايز يسمع فراح يكلم البقية المقدسة اللي كانت في وسط يهوذا الأمناء لربنا راح أشعيا يطمنهم قال لهم ما تخافوش من الشعوب اللي بيجتمعوا علينا احتزموا أيها الشعوب وانكسروا مهما تأمر ضدنا هيتكسروا مهما تشاوروا مشورة مشورتهم هتبطل كل دوت أشعيا عايز يطمن البقية الأمينة في وسط شعب يهوذا علشان ما يعملوش زي بقية الشعب ويرتدوا عن ربنا وبعد ما أشعيا طمنهم بدأ يحذرهم اول تحذير حذره لهم قال لهم لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة انه لما اشعيا قعد يقول للناس سيبوكم من اشور واتكلوا على ربنا فبدوا الناس في وسط الشعب يقول اشعيا ده انسان خاين اشعيا ده مش عايز الصالح بتاع الامة اشعيا ده عايزنا ننهزم فبدت تطلع فتنة في وسط الشعب عشان الناس تبعد عن اشعيا فاشعيا خاف على تلاميذه خاف على الناس اللي مقربين ليه قال لهم لا تقولوا فتنة لكل ما يقول له هذا الشعب فتنة سيبوهم يقولوا اللي يقولوه بس انتوا اوعوا تتأثروا بالكلام دوت التحذير الثاني اللي أشعيا بقى بيحذر بيه البقية المقدسة الأمينة لربنا ديت الجزء اللي احنا قريناه قال لهم وإذا قالوا لكم بيكلم البقية المقدسة ولاده قال لهم وإذا قالوا لكم اطلبوا التوابع والعرافين المشقشقين والهامسين ايه تعملوا زيهم لو قالوا لكم روحوا اسالوهم بيقول الا يسال شعب الهه ايسال الموتى لاجل الاحياء شعب يهوذا يا احبائي لما ترك وصيه ربنا فبدا الشعب يسلك في ظلمة ما بقاش في كلمة ربنا اللي تنور الطريق للشعب فكانت النتيجة ان الشعب علشان يعرف ارادة ربنا راحوا للناس العرافين والناس بتوع السحر المشقشقين والهامسين ودي احبائي بتحصل مع الانسان كل ما الانسان علاقته بربنا تضعف كل ما احساسه بشعور ربنا يضعف يبتدي الانسان يلتجئ لطرق تزعل ربنا وده شفناه في حياة واحد زي شاول الملك شاول لما زعل ربنا وبدا ربنا يرفض شاول وما يتكلمش مع شاول فكانت النتيجة ان شاول الملك علشان يعرف ارادة ربنا التجأ لواحدة من العرافين فخطية يهوذا يا احبائي هي امرين الامر الاول ان هم تركوا ربنا وراحوا احتموا في اشور الامر الثاني انه بدل ما يسمعوا كلمة ربنا راحوا يسألوا العرافين والمشقشقين والهامسين ونفس النصيحة ديت يا أحبائي ربنا بيوجهها لكنيسته ربنا بيحذر الإنسان إنه يتكل على أي شيء غير ربنا ربنا بيحذرنا بيقول لنا ملعون من اتكل على ذراع بشر أي حاجة هنتكل عليها ربنا بيقول الحاجة اللي هتتكلوا عليها هتذلكم أنا عارض عليكم سعادتي أنتوا رفضتوني ورايحين لأشور تساعدكم أشور اللي أنتوا التجأتوا ليها ديت هي اللي هتذلكم هتصعد عليكم كمياه النهر الكثيرة القوية ودي يا أحبائي قاعدة أي حاجة الإنسان يتكل عليها الحاجة اللي أنا بتكل عليها بكرة هي اللي هتذلني دي طريقة الشيطان الشيطان يعرض على الإنسان مساعدات كتيرة ونفسه إن الإنسان يقبل واحدة منها لو قبلت إن أنا أتكل على شيء غير الله سواء كان أب سواء كان أم سواء كان فكر سواء كانت فلوس سواء كان مركز أي حاجة الشيطان يحطها قدامي علشان اتكل عليها ولو اتكلت عليها الحاجة دي هي اللي هتذلني بعد كده هي اللي هتتعبني بعد كده فعشان كده ربنا بيحذرنا ان احنا لا نتكل على اخر سواه شفنا الحكاية دي يا احبائي في حياة داود النبي داود النبي لما اخطأ حب يحل المشكلة بتاعته بدل ما يرجع لربنا بالتوبة قال طب أنا أداري على الخطية بتاعتي فراح باعت ليؤاب قال له خد أورية ده حطهولي في أول الجيش عشان يموت وفعلا مات أورية لما رجع يؤاب من الحرب لقى داوود اتجوز مرات أورية فبدأ يفهم إنه داوود بعت لي أورية عشان يموت في الحرب عشان هو يتجوز مراته ومن هذه اللحظة يا أحبائي بدأ يؤاب يذل داود لو ترجعوا تقروا سفر صموئيل الثاني بعد الحادثة ديت تلاقوا يؤاب بيتعامل مع أيوب مش ممكن يكون قائد جيش يعامل سيده الملك بهذه الطريقة طب ليه أصل هو اتكل عليه فلما اتكل عليه أصبح يؤاب ده هو إيه هو الشوكة اللي في حياة داود وظل داود يا أحبائي طول حياته متألم من يؤاب بس مش قادر يعمل له حاجة شوفوا خطورة إن إحنا نتكل على حد غير ربنا تفضل شوكة في جنب الإنسان ومش عارف يفلفص منه لدرجة إن أيوب في آخر أيامه وهو بيموت وصى ابن سليمان قال له لا تحضر نفسه إلى الهاوية أو شيبته إلى الهاوية بصلاح قال له تصرف بحكمتك انا ما قدرتش اعمل له حاجه لانه انا كنت متكل عليه فعشان كده يا احبائي ربنا بيحذر كنيسته ان الانسان ما يتكلش على اي شيء غير ربنا عشان كده يقول لهم ايسال الموتى لاجل الاحياء مين الموتى ومين الاحياء الموتى يا احبائي هم الموتى بالذنوب والخطايا والاحياء هم اولاد ربنا فربنا بيقول لهم بقى اولادي الاحياء اللي مرتبطين بيا يروحوا يستشيروا الناس الخطاة اللي ميتين بالذنوب والخطايا أيسأل الموتى لأجل الأحياء طب ما هو نفس الكلمة لينا يا أحبائي مرات كتير إحنا بنسأل الموتى من أجل الأحياء أولا في كنيسة كورنثوس الأحياء اللي جوه الكنيسة حصلت خصومات ما بينهم بدل ما يروحوا يحتكموا للكنيسة راحوا احتكموا لمين لمحاكمات العالم وكأن أشعياء النبي بيقول لهم أيسأل الموتى أهل العالم الأموات بالذنوب والخطايا نسألهم من أجل الأحياء أولاد ربنا امال ايه يا رب قال الاحياء يسالوا الاحياء ودعوا الموتى يسالوا الموتى مرات كتير يا احبائي يبقى الانسان في حيره في امر او عايز مشوره ويروح يسال مشوره من الاموات انسان يكون سالق في الطريق الروحي وعايز يسمع مشوره اسمع مشوره من مين من اللي ماشي معايا في الطريق لكن لما اروح اسمع المشوره من انسان بعيد عن ربنا يبقى هي دي الكلمه اللي بيقولها اشعياء ايسال الموتى لاجل الاحياء طب يا رب علشان نعرف مشيئتك نعمل ايه قال لهم الى الشريعة والى الشهادة الطريق اللي انتوا تعرفوا بيه مشيئتي ارجعوا لكلمة الانجيل وبقت كلمة الانجيل يا احبائي بالنسبة لنا هي النور اللي بنعرف بيه ارادة ربنا يكمل اشعيا يقول لهم ان لم يقولوا مثل هذا لو ما قالوش كده ان احنا نسيبنا من العرافين ونسيبنا من اهل العالم ونرجع لشريعة ربنا إن لم يقولوا مثل هذا القول فليس لهم فجر يعني إن الإنسان مر في ضيقة أو مر بمشكلة أو حب يعرف إرادة ربنا في أمر إن التجأ لأي طريق غير الشريعة وغير الشهادة غير كلمة ربنا أشعيا بيقول فليس لهم فجر يعني مش هيشوف النور أبدا مش هيطلع عليه فجر يعني إن كان الإنسان في ضيقة وحاول يفرح نفسه أو حاول يحل الضيقة بأي طريقة غير وصية ربنا أقول لك عمر الضيقة ديت ما هتتشاف ليس له فجر عمره ما هيشوف النور هيفضل في الضيقة دي على طول طب امال الضيقات نحلها ازاي الاحزان اللي بتصيب النفس اقول لك الى الشريعه والى الشهاده علاجها ان الانسان يرجع لوصيه ربنا ايضا يا احبائي ليس لهم فجر يعني مثل هذه النفوس اللي تتكل على شيء غير ربنا لم ترى فجر القيامة بمعنى ان مش هتكون ليها حياة ابدية مع ربنا وفعلا يا احبائي كل اللي مشوا في هذا الطريق كل اللي التجأوا للعرافين وللمشقشقين وللهامسين لو رجعنا شفناهم في الكتاب المقدس كلهم بلا استثناء حياتهم انتهت نهاية مره يا احبائي الكلام لينا مرات كتير النهارده تبص تلاقي انسان مثلا عنده مشكله ويقول لك ايه وللاسف ناس من جوه الكنيسه وناس متعلمه يقول لك ايه نروح نسال بتوع من من اسبوعين او ثلاثه اسره راحت منها يعني حاجه معينه ومش عارفينها فين فراحوا مش عارف يجيب واحد معرفش يفتح ولا يقفل مندل ولا يعمل ايه معرفش بيسموها إيه, ايه ليه قال لك علشان نعرف الحاجه راحت فين يا احبائي ما فيش انسان التجأ لهذه الوسائل الا لما زي ما قال اشعياء ليس لهم فجر اللي يدخل في السكة دي ما يشوفش النور ابدا وبقول لكم لو رجعنا للكتاب المقدس نلاقي نمرة واحد بالعام اول واحد شفناه في الكتاب المقدس بيتكل على السحر وعلى العرافين وعلى الشغل دوت النتيجة انتهت نهاية بالعام مقتول لو شفنا واحد زي سيمون الساحر اللي كان بيدهش اهل السامرة بالسحر بتاعه ايه انتهت حياة سيمون ايه بطرس الرسول وقف قال له اني اراك في مرارة المر انا شايفك متربط في الجحيم توب وارجع عن السكة بتاعها بتاعتك دي الا ليس لك فجر ايضا يا احبائي شفنا واحد زي بار يشوع لما راح بولس الرسول يكرس في قبرص وكان الراجل ده يريد ان يفسد الوالي عن الايمان وكان راجل ساحر ايضا بولس الرسول قال له ايه قال له هوذا يد الرب تكون عليك فلا تبصر الشمس الى حين فبقول يا احبائي كل اللي مشي في السكه ديت ليس له فجر ومرات كتير الشيطان يضحك علينا يقول لك ايه انا هلتجئ للطريق ده مش هاذي غيري بس يعني عشان الخير وبنسمعها كتير دلوقتي يقول لك اصل في واحد يعمل عمل حاجه وحشه ناذي الناس وفي عمل تاني حاجة كويسة ايه دي حاجة بس علشان نعرف البنت معمول لها عمل ولا نعرف ان في حد معكسنا ولا نعرف الحاجة راحت فين اقول لك مفيش طريق مفيش طريق غير الشريعة والشهادة لو رحت لربنا طب يا رب البنت مش متجوزة ليه ليه كل اللي بيجوا للبنت بيمشوا ما هو ده اللي الناس بتقوله النهاردة يبقى البنت معمول لها عمل لا ارجعي للشريعة وارجعي للشهادة ربنا يقول لك ايه يقول لك انه مش للخير مش للخير نحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله لو ربنا كان شايف خير في الموضوع دوت كان مشاه إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا لو حاولوا يحلوا المشكلة بأي طريق غير دوت فليس لهم فجر يبقى يا أحبائي خطية يهوذا أمرين الأمر الأول كنا اتكلمنا فيه آخر مرة إن هم رفضوا مياه شيلوه الجارية بالسكوت يعني إيه يعني رفضوا الحياة الروحية ناس بدوا يزهقوا من الروحيات يملوا من الصلاة يملوا من القداسات جت الخطوة الثانية رفضوا الشريعة والشهادة بقت كلمة ربنا تقيلة على قلبهم مش عايزين يسمعوها ومش عايزين يقروها جات الخطوة الثالثة النهاردة التجأوا لأصحاب التوابع والعرافين والثلاث خطوات يا أحبائي بيوصلوا لبعض الخطوة الأولانية الإنسان يرزل مياه شيلوه يبتدي يزهق من الجو الروحي يبتدي يبعد عن الصلاة يبعد عن القداس يبعد عن المناولة رزل مياه شيلوه الجارية بسكوت الخطوة الثانية يبتدي الإنجيل يتقفل قدام عينيه الخطوة الثالثة ان الشيطان يروح فاتح له الباب بتاع اعمال السحر واعمال العرافة طيب اللي مشوا في السكة ديت اللي نزلوا ربنا بصوا النتيجة يقول فيعبرون فيها فيها يعني حياتهم على الارض العيشة اللي هيعيشوها على الارض فيعبرون فيها مضايقين وجائعون ويكون حينما يجوعون انهم يحنقون ويسبون ملكهم وإلههم ويلتفتون إلى فوق بصوا يا أحبائي الثمرة لما أي إنسان يبعد عن ربنا ويبتدي يلتجئ لطرق العالم أول حاجة قال يعبرون فيها يعبرون فيها يعني يعني يعيش عشته على الأرض ويعدي وما حدش يفتكره بعد كده لأن الكتاب قال ذكرى الصديق تدوم للأبد فيبقى يعبرون فيها يعني يعني هيعيشوا حياتهم على الارض ويعدوا بلا اي اثر ايضا المعنى الثاني ليها يعبرون فيها يعني يعيش حياته على الارض وهو مش فاهم اي حاجه الانسان اللي يبعد عن ربنا اللي يبعد عن الشريعه اللي يبعد عن الوصيه يعيش حياته على الارض تساليه بيحصل كده ليه يقول لك حد فاهم حاجه طب ازاي فعلا اعرف الاجابه على تساؤلات كتيره ازاي افهم ايه اللي بيحصل اقول لكم هو ده الكتاب المقدس فاللي بعدوا عن الشريعة والشهادة عايشين في الأرض تسأليهم إيه اللي بيحصل ده يقول لك قضاء وقدر يعني إيه قضاء وقدر يقول لك حاجة مكتوبة دول مين دول دول اللي بعدوا عن الشريعة والشهادة يعبرون فيها عايشين في الدنيا ومش فاهمين إيه اللي بيحصل طب الأمر الثاني اللي يتركوا ربنا اللي يتركوا شريعة ربنا عيشتهم تبقى شكلها إيه غير إن هم مش فاهمين حاجة قال نمرة اتنين مضايقين تكون حياتكم كلها يا أحبائي حياة ضيق وحياة ألم صدقوني يا أحبائي أنا قلت مرة قبل كده وبقول تاني إحنا ما نعرفش إيه حال النفوس اللي بعيد عن المسيح إحنا ما نعرفهاش جيد لأن إحنا اتولدنا في النعمة ديت ما نعرفش يعني إيه نفس مسكن للشيطان ما عرفناهاش مهما الشيطان تعبنا مهما دخلنا في ضيقات لا تساوي شيء يا أحبائي مع الضيقات اللي فيها النفوس اللي في ايدين الشيطان عشان كده ما تستغربوش لما تجدوا اهل العالم باستمرار مكشرين باستمرار قرفانين باستمرار اسهل حاجة عندهم الشتيمة والظلم يعبرون فيها مضايقين هتيلي انسان متدين في العالم فرحان هتيلي انسان متدين بعيد عن الايمان المسيحي في العالم كله فرحان السمة الأساسية لكل أديان العالم إن من يزيد في التدين يزيد في العبوسة كل أديان العالم كده روح الهند شوف الناس المتدينة في الهند تكشيرة ما فيه بعد كده ايه دوت فعلا زي ما قال ربنا يعبرون فيها متضايقين ما يعرفوش الفرح تقولي لي طب ما احنا عايشين مع ربنا وبرضه بتجيلنا ضيقات اقول لك اه الإنجيل قال عالمين إن نفس هذه الضيقات تجرى على إخوتكم الذين في العالم تقولي لي طب فرقت إيه بقى أقول لك لا فرقت كتير فرقت إن الضيقات بتاعتنا قال عنها الكتاب في كل ضيقهم إيه تضايق وملاك حضرته خلصهم آه صح بنقع في ضيقات يا أحبائي لكن المسيح شريك لينا في الضيقة بنقع في ضيقات لكننا فاهمين ان الضيقات دي في الاخر هتتحول لينا المجد بنقع في ضيقات في أهل العالم لكن لما بنقف قدام ربنا بننال تعزية بننال فرح هو بيمر بالضيقات ديت ومفيش في حياته أي تعزية ولا أي فرح لما غلب سماها قضاء وقدر يبقى الناس اللي تركوا ربنا نمرة واحد يعبرون في الحياة وهم مش فاهمين أي حاجة بتحصل في الأرض لأنه النور الوحيد اللي في العالم هو الشريعة وصية ربنا الأمر الثاني يعيشوا متضايقين طب الحالة الثالثة ليهم ده أشعية بيحذر ولاده اوعوا تعملوا زيهم وإلا هتصلوا لهذا الحال طب الحاجة اللي بعد كده جائعين يعني نمرة واحد مش فاهمين نمرة اثنين متضايقين نمرة ثلاثة جعانين ما هو فعلا البني ادم لما يفهمش ايه اللي بيحصل في الدنيا هو مش عارف اللي بيحصل فتلاقيه متضايق وفي ضيقته يدور على اي حاجه لو يعرف يخطفها من اللي جنبه يخطفها وبيظن ان هي دي اللي هتفرحه ياخدها يلاقي نفسه ما شبعش يعبرون فيها ايه متضايقين وجائعين جائعين يا احبائي لانه الشبع الحقيقي في السيد المسيح اللي قال انا هو خبز الحياه اللي نازل من السماء لكن شوفوا يا احبائي محبة ربنا حتى النفوس ديت ربنا ما تركهاش قال حينما يجوعون هيعملوا ايه قال انهم يحنقون ويسبون ملكهم والههم ويلتفتون الى فوق لما ابتدوا يصلوا للتدين بتاعهم لاقصى درجاته ولا نفسهم مش فاهمين حاجه ومتضايقين ومش فرحانين ومفيش حاجة بتشبعهم بيصل لأقصى الوصايا اللي بتطلب منه بيقول لك بنفذها طب ورغم كده مش فرحان فتكون النتيجة انهم يحنقون ويسبون ملكهم ملكهم اللي هو الشيطان وإلههم اللي كانوا بيتكلوا عليه طب يعملوا ايه في الوقت دوت قال يلتفتون الى ايه الى فوق يبص لربنا مرات كتير ربنا بيسمح بالضيقات ديت عشان الانسان يصل لهذا الحال يلتفتون الى فوق وده بالظبط يا احبائي اللي حصل مع الابن الضال الابن على فكره الكنيسه بتقرا اشعياء 8 من اول اشعياء 8 تقراه في اسبوع الابن الضال في الصوم الكبير لانها فعلا بتوصف حال الابن الضال بالظبط لما رضى المياه شيلوء الجارية بسكوت لما رفض بيت أبوه الحياة مع أبوه السلوك بالوصية وراح في الكورة البعيدة وصل للحال إيه كان في حال جوع كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوط طب لما وصل للحال ديت قال لك فين أصحابي اللي أنا اتكلت عليهم فيقول الإنجيل إيه رجع إلى نفسه وقال إيه أقوم وأذهب لأبي هذه معنى الآية يلتفتون إلى فوق طيب دول الناس اللي يستفيدوا من الضيقة من التجربة لكن في ناس تانية لما تيجي الضيقة مش يلتفتوا إلى فوق قال ينظرون إلى الأرض ناس كل ما تيجي الضيقات كل ما يزدادوا تمسك بالعالم كل ما يزدادوا ارتباط بالعالم يا أحبائي الضيقة بتعمل حاجة من الاتنين يا إما يلتفتون إلى فوق يا إما ينظرون إلى الأرض الضيقة يا إما أن تخلي الإنسان يرجع لربنا ويرتبط بربنا ويزداد التصاق بربنا يا إما أن الضيقة تخلي العالم يزداد في الخطية ويزداد في الشرور ويزداد في الارتباط بالأرضيات طب اللي بيلتفتوا إلى فوق خلاص طب اللي نظروا إلى الأرض هلكوا يوصف النتيجة بتاعتهم اللي تركوا ربنا دول قال وإذا شدة وظلمة كتام الضيق وإلى الظلام هم مطردون يحيى حياته في ظلام ونهاية حياته قال السيد المسيح يذهبون إلى إيه الظلمة الخارجية يبقى يا أحبائي في الإصحاح الثامن أشعية قارن ما بين اتنين ما بين حال ولاد ربنا وما بين حال الناس اللي عايشة في الخطايا ولاد ربنا قال عنهم أشعية في الإصحاح الثامن ها أنا والأولاد الذين أعطانيهم الرب مالهم دول يا أشعية قال آيات وعجائب في يهوذا وإسرائيل النفوس اللي ارتبطت بربنا صارت آيات وعجائب طب والنفوس اللي تركت ربنا الناس الأشرار قال طردوا إلى الظلمة الخارجية طيب السؤال يا أحبائي الإنسان اللي اختار هذا الطريق هل له رجا هل في أمل إن الحال ممكن ينصلح قال أشعية في الإصحاح الثالث التاسع متأسف قال الجالسون في الظلمة أشرق لهم نور حتى دول يا أحبائي ليهم رجا إنه المسيح شمس البر يشرق على هذه النفوس وده موضوع الإصحاح التاسع الإصحاح التاسع يا أحبائي في أشعية إصحاح مفرح جدا إصحاح كله رجا شوف النفوس اللي احنا وصفناها اللي عايشة في ضيق اللي عايشة في جوع اللي بيكتنفها الظلام يقول أشعية ايه ولكن الحال مش هيستمر كده ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق الأول نقول المعنى الحرفي بتاعها وبعد كده نشوف المعنى الروحي المعنى الحرفي بيكلم شعب يهوذا اللي ربنا بيقول لهم ما تخافوش وهم سابوا ربنا وراحوا التجأوا لأشور فكانت النتيجة انه وقعوا في ضيق وقعوا في ألم جت أشور دي ذلتهم وبقوا عبيد لأشور طيب اللي في الذل وفي الضيقة ديت هيقعدوا كده على طول أشعيا بيطمنهم قال لهم لا ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق أشعيا بيقول لهم ما تخافوش حتى أشور اللي زلاكوا ديت حتى أشور اللي انتوا اخترتوها بدل ربنا مش هتقعدوا في الضيقة دي على طول لأنه فعلا هنشوف بعد كده أنه في أيام حزقية الملك ربنا كسر أشور عن شعب إسرائيل ده المعنى الحرفي للآية طب المعنى الروحي لا يكون ظلام للتي عليها ضيق قلت لكم النفس اللي بتحيا في ظلمة الخطية في ظلمة العالم بيشرك عليها المسيح شمس البر عشان كده نصلي في القداس نقول لربنا ايه في اخر الايام ظهرت لنا نحن الجالسين في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد حلو يا احبائي في القداس كل مرة لما نصلي الاية دي في القداس كل واحد فينا يفتكر نفسه افتكر الزمان اللي كان بيسلك فيه في الظلمة اللي كان فيه بعيد عن ربنا حتى ولو كان جوه الكنيسة لكن ما كانش لسه متمتع بربنا بالكفاية كان يكتنف الظلام والجوع والضيق لغاية ما فجأة أشرق عليه المسيح بنور نفتكرها كل مرة واحنا بنصلي القداس ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق آية يا أحبائي معزية جدا آه صح في ضيقات لكن قال لا يكون ظلام في ضيقات لأن السيد المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق لكن إيه لا يكون ظلام إيه لا يكون ظلام أنا غلبت العالم لا يكون ظلام للتي عليها ضيق قال لنا القديس بولس الرسول في كورنثوس متضايقين طب اللي عليها دي قال ايه هتستمر الدقيقة كده الظلام هيكتنفها قال لا متضايقين لكن غير متروكين لكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق يا أحبائي بندخل في ضيقات كتيرة لكن وعد المسيح ان الضيقة مش هتستمر وعد المسيح ان الظلام لا يمكن يكتنفنا لان هو قال كده من يتبعني لا يمشي في الظلمة ايه الظلام اللي بنمر بيه ضيقات تجارب ضعفات الإنسان شاعر بيها في حياته ربنا بيقول لك لا يكون ظلام للتي عليها ضيق قوليها لنفسك كل ما تدخلي في ضيقة قولي اه صح في ضيقة لكن الحكاية مش هتضل مسير النور هيشرق مسير الضيقة هتعدي لا يكون ظلام للتي عليها ضيق وما يكتفيش أشعية بدي لكن يفرحنا بالآية اللي بعديها يقول كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأم نقول الأول المعنى الحرفي بتاعها يقصد ايه أشعية في الحادثة ديت اللي حصلت بالنسبة ليهوذا وأشور قال لهم الحكاية من الأول إنه في أعداء جايين يهجموا عليكم فربنا بيطمنكم إنه هيقف معاكم والأعداء مش هيغلبوكم فهم ما صدقوش كلام ربنا وراحوا اتجهوا لأشور فكانت النتيجة ان اشور اللي هم راحوا يحتموا فيها وقعتهم تحت الجزية وبدت تزل فيهم وبدوا يشعروا بضيق وبألام شديدة لانهم مستعبدين تحت اشور فاشعيا النهاردة بيطمنهم بيقول لهم لا يكون ظلام للتي لها ضيق اشور مضايقاكوا دلوقتي انتوا عبيد عند اشور لكن الحكاية مش هتستمر كده ربنا هيتدخل يقول لهم كما اهان الزمان الاول أرض زبلون وأرض نفتالي لما جه أشور أشور أول ما هجم على أرض إسرائيل أول أرض احتلها أرض زبلون وأرض نفتالي الكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني وبدأ يذل فيهم فإشعيا بيقول لهم زي ما أيام أشور اتذل زبلون ونفتالي في الأيام الأخيرة في الزمان الأخير ربنا هيكرم أرض زبلون وأرض نفتالي ده المعنى الحرفي للآية طيب المعنى الروحي قلت لكم يا أحبائي المسيح شمس البر هيشرق ولما المسيح أشرق قسم الزمان لزمنين الزمان الأول والزمان الأخير الزمان الأول قبل المسيح والزمان الأخير من أول ظهور المسيح بالجسد في الزمان الأول دخلت الخطية طب وفي الزمان الأخير دخل بر المسيح كل واحد فينا يقول لنفسه كده كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي اللي هي نفسي الأخير هيعمل إيه هيكرم طريق البحر عبر الأردن اللي هي أرض زبلون وأرض نفتالي وهيكرم أيضا جليل الأمم يعني إيه يعني النفس فينا لما تفتكر إن هي مغلوبة من خطية وإن الشيطان كسرها تحت خطايا أو تحت ضيقات تقول لنفسها كده كما أهان الزمان الأول نفسي الخطية دي زي ما زلتني زي ما كسرتني زي ما الضيقة دي كسرت نفسي يكرم الأخير المسيح هيتدخل وهيكرم نفسي وهيمجدها هيرفعها المعنى الثاني يا أحبائي للزمان الأول هو العهد القديم الزمان الأخير العهد الجديد في الزمان الأول كان إسرائيل هو شعب الله المختار فقط لكن في الزمان الأخير صارت الكنيسة هي إسرائيل الجديد عشان كده في الزمان الأول كانت الجزة بتاعة جدعون هي بس اللي ممتلئة من ندى الروح اللي هم شعب إسرائيل لكن الأرض كلها كانت جافة ما تعرفش ربنا ده في الزمان الأول لكن في الزمان الأخير بعد مجيء المسيح بالجسد صارت الأرض كلها مبتلة بالندى والجزة هي اللي جافة إسرائيل اللي رفضت ربنا الزمان الأول يا أحبائي انتهى لما بدا القديس يوحنا المعمدان كراسته وقال قد كمل الزمان خلاص الزمان الاول خلص وهنبتدي الزمان الجديد العهد الجديد كما اهان الزمان الاول ارض زبلون ونفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن المعنى الثالث يا احبائي للزمان الاول هي الحياه في الارض والزمان الاخير الحياه في الابديه فإن كانت نفوسنا في الأرض بتمر بضيقات بتمر بآلام فأقول لنفسك كده كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن إن كانت نفسي مرت بضيقات بآلام على الأرض ففي الزمان الأخير في الزمان الآتي الضيقات دي هتتحول لإيه؟ لمجد كنا نتألم معه إيه؟ لكي نتمجد أيضا معه كما أهان الزمان الأول أرض زبلون ونفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن آية تفرح أحبائي الآية ديت هي لسان حال معلمنا القديس بطرس الرسول اسأل القديس بطرس إيه في الزمان الأول كنت إيه يا بطرس قال لي كنت حتة صياد والصيد ديت كانت أحقر مهنة يمتهنها الإنسان طيب ده الزمان الأول دي حياتك يا بطرس قبل ما تتقابل مع المسيح طب في الزمان الأخير بعد ما قابلت ربنا قال لك لا يكرم الأخير معلمنا بطرس الرسول الزمان الأخير صار بطرس صياد للناس طب النتيجة إيه شوف المجد اللي كان فيه بطرس الإكرام اللي خده بطرس في الزمان الأخير نمرة واحد راح يقول للمسيح إن الشياطين تخضع لنا باسمك ده الصياد الغلبان الفقران أه بقى في مجد كما أهان الزمان الأول بطرس يكرم الأخير بطرس الرسول بطرس الرسول لما وقف في السنهدريم هو ومعلمنا القديس يوحنا وكانوا بيردوا عليهم بكل قوة يقول لما رأوا مجاهرة بطرس ويوحنا ووجد انهما انسانان عديم العلم وعاميان تعجبا ايه ده اتعلم منين الراجل الحاجات ديت مش ده اللي كان صياد فعلم انهما كان مع يسوع اه الكلام ده كان زمان في الزمان الاول لكن في الزمان الاخير بعد ما تقابلوا مع المسيح امتلأوا من كل حكمة روحية بطرس الصياد الغلبان الفأران في الزمان الأول في الزمان الأخير صار ظل بطرس إيه يشفي المرضى شوفوا المجد والكرامة اللي فيها بطرس الرسول الناس تستنى لما يمشي في الشارع عشان كل اللي عنده ميت يحطه بس يخيم ولو ظل بطرس كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن يبقى الزمان الأول يا أحبائي نمرة واحد هو العهد القديم والزمان الأخير العهد الجديد الزمان الأول قبل معرفتي بشخص يسوع المسيح والزمان الأخير بعد ما تقابلت مع المسيح ونعمته لمست قلبي الزمان الأول هي حياة الإنسان على الأرض والزمان الأخير الأبدية كما أهان ما احنا هنختم بيها دي فهنطول فيها شوية كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي لو رجعنا للتاريخ يا أحبائي نلاقي أرض زبلون وأرض نفتالي دي في شمال إسرائيل غرب نهر الأردن كان تملي لما الأعداء يجي يهاجموا على إسرائيل كانت أول مدن تتعرض للهجوم أرض زبلون وأرض نفتالي أرام هجمتها في أيام آسى الملك والكلام ده موجود في سفر ملوك الثاني الإصحاح 15 وأشور لما هجمت على يهوذا أول منطقة احتلتها أرض زبلون وأرض نفتالي ده في الزمان الأول فعلا أهان الزمان الأول قبل مجيء المسيح أرض زبلون وأرض نفتالي طب في الزمان الأخير لما جه السيد المسيح أكرم أرض زبلون وأرض نفتالي أرض زبلون وأرض نفتالي اسمها طريق البحر عبر الأردن لأن هما الاثنين موازيين لشاطئ الأردن طب إزاي المسيح أكرم أرض زبلون وأرض نفتالي في الزمان الأخير لو رجعنا لحياة السيد المسيح يا أحبائي نلاقي أكثر معجزات عملها السيد المسيح كانت فين في كفر نحوم في كورازين في بيت صيدا طب المدن دي فين في أرض زبلون وأرض نفتالي فعلا كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن اللي هي أرض زبلون وأرض نفتال ده من محبة ربنا يا أحبائي مش بس قال يكرم أرض زبلون وأرض نفتالي لكن قال يكرم طريق البحر عبر الأردن اللي هي أرض زبلون وأرض نفتالي وأيضا جليل الأمم مش بس هيكرم أرض زبلون وأرض نفتالي لكن كمان هيكرم جليل الأمم إيه جليل الأمم ديت؟ منطقة الجليل ديت شمال إسرائيل ومنطقة الجليل كانت من المناطق المحتقرة جدا في إسرائيل كان في جزء منها اسمه جليل اليهود كانوا يسكنوها ناس يهود وفي جزء من الجليل اسمه جليل الأمم كان فيها كتير من الأمم بيسكنوا مع اليهود وكان في شعب إسرائيل أنه الجليل دي أحقر منطقة لدرجة ان الناصرة اللي في اقليم الجليل لما السيد المسيح ظهر وفيلبس قال راح لنثنائيل وقال له ان المسيح جه في الناصرة قال له امن الناصرة يخرج شيء صالح هي الجليل دي فيها حاجة عدلة اذا كان دي جليل اليهود يا احبائي قيل عنها كده اما الجليل الامم بقى يبقى حالها ازاي لكن شوفوا محبة ربنا مش بس هيكرم ارض زبلون وارض نفتالي ومش بس هيعوض الجليل اللي أدنى منها لكن هيكرم اللي أدنى من الاثنين اللي هي جليل الأمم ازاي ازاي أكرم الزمان الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم نمرة واحد يا أحبائي السيد المسيح اتربى في الناصرة والناصرة دي في الجليل صاروا مدينة عاش فيها المسيح 30 سنة دي تبقى أقدس بقاع الأرض 30 سنة المسيح عايش في الناصرة ادي اكرام المسيح للجليل الاكرام الثاني ان السيد المسيح اختار كل تلامذته من الجليل من بيت صيدا بيت صيدا دي تبع الجليل الوحيد اللي ما كانش من الجليل مين تفتكروا يهوذا وال11 الباقيين كلهم من بيت صيدا من الجليل كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم تكرمها في إيه تاني يا رب قال أول معجزة عملها السيد المسيح كانت فين في قانا الجليل اسمها قانا ودي اللي تبع إقليم الجليل لأن كانت في قانا أخرى لكن دي قانا الجليل أول معجزة عملها عملها في قانا الجليل عشان كده يا أحبائي أول ما بدأ السيد المسيح خدمته بداها فين في الجليل وده اللي خلى القديس متى في الإصحاح الرابع العدد 14 أول ما بدأ المسيح الكرازة بتاعته في الجليل راح قايل القديس متى لكي يتم ما قيل بأشعياء النبي القائل أرض زبلون وأرض نفتالي طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم الشعب الجالس في ظلمة ده إيه ده أشعياء اقتبس القديس متى متأسف اقتبس النبوة بتاعت أشعياء الشعب الجالس في ظلمة أبصر نور عظيم والجالسون في كرة الموت وظلاله أشرق عليهم نور طبعا في اختلاف شوية في الترجمة لأن احنا عارفين ان الأباء الرسل كانوا بيقتبسوا من السبعينية مش من النسخة العبرية أيضا يا أحبائي إكرام السيد المسيح للجليل أنه أول عظة وعظها السيد المسيح كانت في المجمع في الجليل طيب نطلع من دي بإيه يا أحبائي نطلع من ديت إن كان نفس فينا بتشعر إن هي مهانة إن هي محتقرة ان هي مصدرة بيها ان هي اقل من غيرها زي زبلون ونفتالي فاقول لنفسي كده ربنا بينظر لايه للضعفة دول بينظر للمصدرة والغير الموجود يعمل فيهم ايه يرفعهم ويكرمهم اقول لنفسي كده كما اهان الزمان الاول ارض زبلون وارض نفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الامم نصلي في القداس يا احبائي ونقول لربنا الناظر الى ايه المتواضعات في ناس تقول لك ليه ما بنقولش المتواضعين المتواضعين دول البشر لكن ربنا ينظر للمتواضعين في البني ادمين وحتى في الجماد الحاجه القليله المسيح ينظر لها الناصره احقر اقليم المسيح اتربى فيها ينظر لكل ما هو دون هو عينين ربنا كده فان كنت بشعر في نفسي ان انا اقل من غيري ان انا محتقر ان انا مرذول ان انا غير موجود اقول لك المسيح بيكرم مثل هذا السيد المسيح في القديم حب يختار ملك لاسرائيل فقال لصموئيل روح بيت يسى جاب مين جاب زبلون ونفتالي لا يسى جاب له الكبير والطويل والعريض الياب قال له لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش لغايه ما اختار مين اكرم زبلون ونفتالي اكرم اقل واحد فيهم اللي قال عن نفسه أنا الصغير بين إخوتي داود النبي كما أهان الزمان الأول أرض زبلون وأرض نفتالي يكرم الأخير طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين